بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد ثلاث لقاءات من انجيل لوقا لقاء في لوقا 18 نبتدي بيه 18 18 وسأله رئيس قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور اكرم أباك وأمك فقال هذه كلها حفظتها منذ حدثت فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوذك أيضا شيء بع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فلما سمع ذلك حزن لأنه كان غنيا جدا فلما رآه يسوع قد حزن قال ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فقال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص فقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله سأله رئيس رئيس دي يعني رئيس ديني وفي حتة تاني في مرقس ومتى يقولوا سأله شاب فالراجل ده كان بالرغم انه له مركز ديني الا انه شاب صغير وعشان شاب يشغله السؤال ده دي حاجة حلوة كون شاب مشغول بالسؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية دي حاجة تفرح ربنا عشان كده في إنجيل متى يقول نظر إلي يسوع وأحبه بص له بإعجاب يعني قال له شاطر إنك أنت مشغول بالسؤال ده دي حاجة حلوة كونك فرحان أو مشغول تعمل إيه عشان تروح السماء دي حاجة تفرح ربنا يعني أنتوا جايين مشغولين بالقضية دي دي حاجة تفرح ربنا ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية لأنه عادة الشاب بيبقى مشغول بالحياة الأرضية والطموح والجواز والعيال والفلوس وال... فهنا البداية, البداية مشجعة طب هو ليه اختار المسيح بالذات يسأله لأن المعلمين اليهود ما عندهمش إجابة واضحة عن السؤال ده هم كل اللي يعرفوه شوية الوصايا والفرائض والحرفيات اللي عندهم ما عندهمش أكتر من كده وحتى الحياة الأبدية حاجة غامضة بالنسبة لهم هم يعرفوا الحياة الأرضية هم يقول لك ربنا يبارك لك في العمر والعيال والأرض دي الدعوة بتاعت العهد القديم ده آخر طموحات اليهودي اليهودي طموحاته الأرض والعيال والعمر ودي طموحات أي واحد يعني في الدنيا لكن المسيح كان دايما بيتكلم عن حياة أخرى وعن طموحات أكبر وعن بركة أفضل جدا من الكلام ده فنتيجة كلام المسيح هو الوحيد اللي يتسأل السؤال ده أعمل إيه عشان أروح الحياة الأبدية السؤال ده ضمنيا يعني أن الراجل ده عنده إيمان حقيقي أن في حياة تانية لأن دي لوحدها خطوة مهمة كون عندك إيمان وثقة أن في حياة أخرى غير الحياة الأرضية دي ده خطوة كويسة وده إيمان حلو قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل أي لأرث الحياة الأبدية برضو كلمة أورث الحياة الأبدية تعني إيمان بنقطة تاني أن الحياة الأبدية زي الميراث والميراث ده دايما الأب يورثه لعياله فمعنى كده أن الراجل ده قد يكون متابع تعاليم المسيح وابتدى يفهم ويسمع كتير عن صورة ربنا الأب وفهم أنه الحياة الأبدية تعطى لنا كميراث من أبونا السماوي لأولاده يعني كل أب فيكم ربنا يديله العمر يورث عياله شوية أرض شوية فلوس بس كله كلام فاضي لكن أبونا السماوي هيورثنا حياة أبدية حاجة ملهاش تمن فإذا الراجل ده عنده حاجات حلوة مراحل في الإيمان كويسة مشغول بالحياة الأبدية متأكد من وجودها عارف انها زي الميراث من اب لاولاده يبقى باصص لربنا كاب الاكتر من ده كله انه جاي يسأل المسيح يقول له ايها المعلم الصالح كان اول مرة واحد يقول له الكلمة دي كلهم بيقولوا له ايها المعلم لكن كلمة الصالح دي كلمة الصالح عند اليهود لقب من ألقاب الله لأنه في مزامير داود يقول إيه اشكروا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته فكلمة صالح ما كانتش تتقال بالسهل على أي شخص كأنك بتوصف ربنا عشان كده يسوع سأله وقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله للوهلة الأولى الواحد ممكن يفتكر أن يسوع بيقول له لا ما تقولش كده ودي الحتة اللي بياخدوها شهود يهوى وبيحاولوا يثبتوا بيها أن يسوع قال لماذا تدعوني صالحا ما فيش صالح غير الله كأنه أنا مالي أنا مختلف بينما هي معناها عكس كده بالظبط هو عاوز يقول له إذا كنت أنت حاسس أن أنا صالح وكلكم بتقولوا ليس أحد صالح إلا الله فهمت إيه وصلت لإيه اكتشفت اللي أنا عاوز أقوله لك ولا لسه إذا كنت بتقول عليا أنا صالح ضميرك بيقول عليا كده وكل الناس بتقول ليس أحد صالح إلا الله يبقى أنا والله إيه يبقى أنا أنا هو الله عاوز يقول له كده هو أصل الشاب مش قادر يقولها مش قادر يعلنها معقول الإنسان اللي قصاده ده مهما كانت عظمته هو ربنا الفكرة فوق العقل لكن هو وصل لها وصل لها بضميره وصل لها بحبه بتعلقه بالمسيح قال له أيها المعلم الصالح قال له لماذا تدعوني صالحا هو بيشجعه مش, بي مش بيقول له ازاي تقول كده لا ده هو بيقول له انت بتقول عليا صالح طب مش مفيش حد صالح الا الله عاوز يقول له ها توصل لايه بقى ليه يسوع ابتدى بالحته دي لان الحته دي اول اجابه في سؤال ماذا اعمل لارث الحياه الابديه السؤال ده لما حد يجي يسالك لو واحد غير مسيحي بيسالك يقول لك اعمل ايه عشان اروح السماء تقول له اولا امن بالمسيح انه اله مش كده من يؤمن بابن الله له الحياة من لا يؤمن بابن الله ليست له الحياة ده إعلان إنجيلي واضح فالمسيح عاوز يوصله للفكرة دي الأول للإيمان ده الأول لأن هو السؤال أعمل إيه أروح السماء قال له أنت بتقول عليا صالح وما فيش حد صالح إلا الله ها وصلت لدي ولا لسه ضميرك قال لك إن أنا والله واحد أنت مستكترها ليه الغي عقلك شوية وقول أمين وخلاص يبقى أنا والله واحد الإجابة الثانية أنت تعرف الوصايا قال له طب ما أنت عارف السك مش أنت راجل يهودي ورئيس مش أنت اللي بتعلم الناس يروحوا السما إزاي ما أنت عارف الوصايا وابتدى يسوع يديله تشكيلة من الوصايا المعروف لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور اكرم أباك وأمك فالراجل بص له كده وقال له هذه كلها حفظتها منذ حدثتي انا من صغري والكلام ده مذاكره كويس وحفظتها انا هنا مش بس معناه حافظها صم يعني لا حفظتها يعني ملتزم بيها يعني هو ملتزم بالكلام ده فالراجل ده ماشي حلو عارفين اللي بيقرب من ربنا ومهتم بربنا ومركز في حياته الروحية ولسه عاوز عنده أسئلة لسه عاوز يروح السماء مشغول بالقضية قوي حاسس في حاجة ناقصة مش كفاية كل الوصايا اليهودية شوف الضمير الحلو بيوصل لإيه إن الواحد يحس إنه الوصايا دي لوحدها ما توصلش لازم في حاجة تاني فقال له أولا تؤمن بيا كإله صالح مش بس كمعلم تؤمن بالتجسد بالمسيح الإله اثنين انت حافظ الوصايا قال له حافظ دي سهل قال له طب فاضل خطوه هو قال له اغلب الوصايا لكن ما ما ابتداش من الاول لان اول الوصايا كانت ايه تحب الرب الهك من كل قلبك فكأن عاوز يقول له انت عندك الوصايا اللي تبدو سهله ما تقتلش ما تزنيش طيب طب انت ما تيجي نبتدي من الاول بقى فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوذك ايضا شيء فاضل حاجه والحاجه دي هتطلع هي الوصيه الاولى لأن الوصية بتقول إيه حب ربنا من قلبك كله ومن عقلك كله ومن قدرتك كلها ومن نفسك كلها فقال له بيع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني معناها انت اصلك بتحب الفلوس قوي ومشغول بالفلوس زيادة فده اللي معطلك ده اللي مش مخليك مرتاح بالرغم انك حافظ الوصايا كلها بس حاسس برضو انك انت مش هتدخل السماء خايف ما تدخلش لانك فيك عيب كبير لسه انت مش بتحبني مش بتحب ربنا قد ما بتحب الفلوس عاوز بقى تدخل السماء بخطى ثابتة وبثقة بيع بقى الدنيا دي وتعالى مش وراك واضح التسلسل ماشي ازاي ده راجل روحاني عنده إيمان بالأبدية عنده إيمان بالصلاح الله بيدور على طريق السماء مشغول بالسؤال ده ومع كل تدينه ده وحفظ الوصايا إلا أنه قلقان حاسس أنه مش كفاية ليه مش كفاية لأنه جواه إحساس بذنب أنه متعلق بالدنيا والفلوس ده اللي مخليه قلقان وجاي يسأل فالمسيح شاور له على المشكلة وقال له يعوزك شيء واحد انت بالذات مشكلتك في نقطة واحدة قد تكون كل واحد له نقطة غير التاني يعني احيانا يكون واحد مش نقطته محبة المال بس مشكلته حاجة تاني لكن الراجل ده عشان كده بنسميه الشاب الغني عشان نفتكر بس انه مشكلته الاساسية كانت فلوس بيع كل مالك ووزع على الفقر فيكون لك كنز في السماء طبعا الوصية دي تبدو بالنسبة لبعض الناس صعبة قوي لكن تعال نبتديها شوية شوية طيب ليه تبص لآخرها إذا كنتش قادر تبتديها من الآخر طب أجل كل شوية طب بيع بعض مالك تقدر عليها ولا ما تقدرش ابتدي خطوة خطوة دماغك اللي رايحة كلها في ال business والفلوس وال... طيب ما تشيل منها جزء وتديه لصالح الغلابة جزء من الفلوس العشور او اكتر وتخليه دايما للغلابة وخلي ده target انك كل ما تتحرر من محبة الفلوس وتقرب من السماء انت ماشي صح وكل ما تكون الفلوس مكلبشاك وربطك بالدنيا انت حتى لو لم تزني ولم تقتل ده مش معناه انك رايح السماء وده دي حاجة تخوف لان ساعات الواحد ايه يحس يقول لي ما انا كويس يعني احنا بنقتل وهو يعني الواحد يبقى كويس لما ما يقتلش لا ده معيار مش مظبوط المعيار الحقيقي انت قلبك فين حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك وربنا بيدور على القلب لو قلبك في الفلوس حتى لو انت في نظر الناس راجل فاضل ما مش ده اللي يعجب ربنا ما يورثش ربنا ولاده على كده لكن اللي يدي قلبه لربنا ويبقى مشغول بربنا وعاوز يعمل الخير وعاوز يدي حياته كلها لعمل الخير ده بيورث السماء وطبعا ورث السماء غير ورث الارض خالص يعني لو عملت كل اللي في وسعك عشان تبقى ملياردير وتكسب كل كنوز الدنيا ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه اشتري نفسك افدي نفسك لما قال له الكلام ده قال له فيكون لك كنز عشان ما يحسسوش انه بيسيب يعني وبيخسر قال له لا ده انا بستثمر لك فلوسك ده انا بقول لك كلام تكسب بيه احنا ساعات نصدق المسيح في كل حاجة اما الحتة دي ما نرضاش نصدقه يعني يقول لنا المعمودية ضرورية نقول له ماشي التناول مهم حاضر انا هو الله ماشي اه وبعدين لما يقول لنا بيعوا وحوش لكم عندي في السماء نقول له لا بص البنك الاهلي بيدي كام والبورصة بتدي كام وبورصة امريكا بتدي كام حكاية نديك وتشيل عندك دي انا يعني صدقوني احنا بدون خجل يعني الواحد يعترف انه اغلبنا ما نستأمنش ربنا على فلوسنا يعني ممكن نحط فلوسنا في ايدين الناس وفي ايدين الشركات لكن ما نرضاش نسيبها في ايدين ربنا مع انه عنده وعد وطبعا هو الوحيد الصادق في وعوده الدنيا كلها مش صادقة لكن هو الوحيد اللي قد كلامه فلما بيقول بع ويكون لك كنز في السماء محدش فينا شايف الكنز دي عاوزة ايمان لكن المسيح قد كلامه قد كلامه تمام وده اللي خلى واحد زي أنبا أنطونيوس باع نفذ الآية دي بالحرف يمكن ما يكونش مطلوب مننا كلنا ننفذها بالحرف عشان ضميرنا ما يتعبناش لكن على الأقل مطلوب مننا كلنا ننفذها بالروح بالروح يعني إيه؟ يعني من قلبك ما تبقاش الفلوس شغلاك الخسارة ما توجعكش والمكسب ما يفرحكش زيادة يكون قلبك في ربنا طبيعي أي واحد فينا المكسب والخسارة يهزه لكن لو الواحد حاسس انه معاه ربنا وله كنز في السماء الحاجات دي آآ آآ صغيرة الحاجات دي صغيرة أبونا إبراهيم كان أغنى إنسان على الأرض في زمنه كان كان زي جدع جيتس ده اسمه إيه بتاع السيديهات ده كان أغنى واحد على الأرض في زمنه وفي نفس الوقت أبونا إبراهيم ده عمره ما عدى فلوسه ولا حسب عنده إيه كان يقف يخدم على الغرب كأنه فراش ولا واخد باله مش واخد باله أبدا من كل الكرامة اللي عنده غناه الحقيقي كان حبه لربنا وكان صلواته وعلاقته بربنا ويجي قدامه عرض سخي جدا انه يختار الارض الخضراء ولا الصفراء الخضراء الغنى والصفراء الفقر كله يقول له لوط لا اختار انت اختار انت ودي محتاجة فهلوة ودي محتاجة ذكاء ده أصغر واحد في الدنيا يفهم الأخضر فيه خير والأصفر فيه فقر يقول له هاخد الأخضر قال له خلاص أنا هاخد الأصفر صحراء وياخد إبراهيم الصحراء تعمر الصحراء كلها والأخضر يطلع إيه سدوم وعمورة ويضيع لوط وأبونا إبراهيم اللي بيختار ربنا وبيختار المحبة وبيختار المبادئ يفضل يختني يختني يختني وربنا يقول له بص يا إبراهيم شايف إيه يقول له شايف صحراء قال له اخرك ايه قال له بعيد قوي قال له على قد ما نظرك يجيب هديلك والرمل اللي انت واقف عليه ده هيكون اولادك يعني عد الرمل لو عاوز تعد يكون مثلك كرمل البحر ايه الغنى ده كله هو عمل كده باع امواله من قلبه هو ابونا ابراهيم ما كانش عنده فقراء يعني يوزع عليهم لكن ما كانش فلوسه في قلبه خالص فكان عنده كنز في السماء بدون حدود ف... فلما سمع ذلك حزن هو حس ان الطلب ده صعب هو على قد لا تزني لا تقتل اكرم اباك وامك ماشي لكن تسيب فلوسك لا دي مش قادر طب تحط فلوسك في ايد ربنا يستثمرها لك لا برضه فزعل الشاب الغني زعل دي من اللقاءات اللي ممكن نعتبرها لقاءات لم تنجح تصوروا المسيح يتكلم مع شخص والشخص ما يقبلش موقف يخوف يعني شفنا لقاءات كلها دايما بتنجح المسيح يقابل الشخص يأثره بمحبته ويغيره ويخليه الدنيا تصغر في نظره لكن في بعض اللقاءات لم تنجح المسيح بيتقابل مع شخص يقول له طب ما تسيب بقى يقول له لا مش قادر واللي بيقول للمسيح مش قادر اسيب بيمضي حزين مع ان كل لقاء مع المسيح دايما مفرح يعني شوفوا المرأة الخاطية كانت فرحانة جدا التي أمسكت في ذات الفعل كانت فرحانة جدا أي شخص تقابل مع المسيح وحبه كان طالع من القعدة دي فرحان جدا لكن الشخص اللي مش قادر يقول حاضر بيطلع حزين فبيقول مضى حزينا لأنه كان غنيا جدا فلما رآه يسوع قد حزن المسيح كده تأسى عليه قال ما أعثر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله الآية دي ساعات بتخوفكم طبعا ربنا يغنيكم ويديكم احنا يعني مش بنقول السما للفقراء بس بس بنقول ان الفلوس بتعطل لازم ناخد بالنا من الحته دي وشرحها في انجيل مرقس وقال لما قالوا له كده ما حدش هيدخل السماء قال لهم اقصد المتكلين على اموالهم لان المال في ذاته مش خطيه ربنا اللي بيدي البركه ويدي الخير فالخير عمره ما كان شر لكن الاتكال على الفلوس بتعطل ما أعثر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله ولأنه صعب يبقى عندك فلوس كتير وما تتكلش عليها ما قالش بقى الاتكال قال اللي عنده فلوس كتير صعب يدخل السماء لكن عشان ما, ما يبقاش مستحيل قال ايه دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله كده بقت مستحيل لأن مش معقول هتجيب جمل وتدخله من ثقب إبرة لا يبقى في كذا تفسير الآية دي أولا يقولوا إن ده كان مثل بلدي عند الناس لما يتكلموا عن حاجة صعبة قوي يقول لك ده أنت لما تزق الجمل ما يدخلش من ثقب الإبر فكأن المسيح بيستخدم التعبيرات الدارجة بتاعة المجتمع عن صعوبة الشيء تفسير تاني يقولوا احتمال كان في باب من بوابات أورشليم كان ليها أسوار باب ده كان بيبقى واطي شوية فكان الجمل لما يجي يدخلوه يقرفصوه ويقعدوا يزقوا فيه لغاية ما يدخل كان يدخل بس ياخد غلب في تفسير ثالث ان كلمة جمل هنا الحبال التخينة بتاعة المراكب كانوا يسموها جمل فيقول لما تجيب الحبل السميك ده وتدخله ما يدخلش من سوق بإبر فيبقى صعب يعني المسيح مش بيقول كلام آآ آآ غريب يعني لا هو بيقول كلام له معنى ولكن بيؤكد على حقيقة صعوبة الفلوس أو عطلة الفلوس بالنسبة لطريق الروح فقال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص كده محدش هيوصل يعني كل اللي عنده فلوس مش هيروح السماء فالمسيح له المجد ريحنا بكلمة جميلة وقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله أيوة فعلا محدش من اللي عندهم فلوس يقدروا يروحوا السماء لوحدهم لكن ربنا يقدر يدخلهم يدخلهم شكك يدخلهم بالزق يدخلهم بالتجارب يدخلهم بال... بالتوجيه يدخلهم لكن يقدر يدخلهم فإن كان يبدو في العرف أنه صعب دخول واحد غني السماء لأن فلوسه شغلات ولأنه متعلق بيها في قلبه ولأنها معطلاه عن محبة ربنا إلا أن ده مش مستحيل عند ربنا ربنا بيغير قلبه يخليه يتعلق بيه يخليه ينسى فلوسه يخليه إبراهيم جديد يخليه يحب الفقراء وهنا أفكركم بال... بالتعليق الجميل اللي بحبه بتاع يوحنا ذهب الفم لما قال كلمة جميلة قال ثروة الأغنياء الفقراء ثروة الأغنياء الحقيقية هي الفقراء يعني الشخص الغني يروح يقابل ربنا وساحب وراه ألف فقير وشخص تاني ساحب مئة فقير وشخص ثالث ساحب عشرة كويس كل دول أغنياء لكن الغني اللي جايب فلوس معاه ما يدخلش السماء لكن لما يكون وراء ناس كانت عايشة من بركاته أو بيوت مفتوحة بخيره وهو حريص على الناس دي وعايش وبيتاجر وبيربح عشان الناس مش عشان نفسه طبعا دي ليها قيمة كبيرة عند ربنا فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك طبعا بطرس ده ما سابش حاجة يعني بطرس ساب ايه طب الراجل الغني ساهي لو مطلوب يسيب يعني لكن ده بالعافية ساب مركب تعبانة وشبكة قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فقال لهم الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولاد من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثير يعني لما قال له كده كان ممكن واحد يعني المسيح له المجد كان ممكن يقول اللي أنا قلت يقول له بطرس احنا بنتكلم على الناس أغنياء يوم ما هيسيبوا هيسيبوا يعني ملايين يعني أنت هتعتبر اللي أنت عملته ده سبت لكن المسيح ما قالش كده قال له أيوة أنا واخد بالي ما هو بالنسبة لبطرس هو ساب كتير حاجته راس ماله الشبكة والسفينة وده بالنسبة له أول عن آخر يعني فقال له لا أنا واخد بالي ما حدش ساب بيته طب هو حد هيسيب بيته عشان خاطر المسيح أه أنتوا سايبين بيوتكم وجايين مؤتمر أهو محسوبة برضه وممكن يكون ساب بيته يعني ساب راحته وطالع يخدم وينشغل بغيره يعني اللي بينزل خدمة ده بيسيب بيته يعني ممكن ما نعملهاش حرفيا زي الرهبان الراهب بيسيب بيته للأبد ويعيش في الدير احنا مش هنقدر على دي لكن ممكن نسيب بيوتنا نسيب راحتنا وننزل نخدم الغلابة نسيب بيتنا ونطلع مؤتمر روحي او ناخد خلوة ليلة كده طب ما انت بتسيب راحتك عشان ربنا مع محسوب عند ربنا دي كبيرة قوي او والدين أو والدين لأن ممكن تبقى ارتباطك بوالديك بيعطلك صحيح ربنا يحبنا نكرم الوالدين جدا لكن من غير ما يعطلونا أو إخوة أو امرأة أو أولاد برضه مش معناه إنك تسيب مراتك و... طبعا في ناس بتحب الآية دي تقول لك فرصة المسيح قال اللي يسيب مراته ياخد 100 ضعف لا طبعا فاهمينها غلط لا هنا اللي يسيب مراته من أجل المسيح ومش يسيبها يعني ينفصل ولا يتطلق يسيبها يعني يسيبها مؤقتا يسيب راحته الأسرية ومزاجه واستقراره عشان شغل ربنا دي كبيرة عند ربنا من أجل ملكوت الله يعني يعني مش بيسيبها عشان متغاظ منها لا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمن أولا الأجر ربنا ما يباتش مديون أبدا تتعب معاه لازم يكافئك على الأرض لأن في ناس تقول في السماء لا مش بس السماء على الأرض كمان هتاخد يأخذ أضعافا كثيرة طب واحد ممكن يقول لا ده أنا بدفع العشور وبتبقى الحكاية متأزمة معايا خلي بالك ما هي ممكن ما تكونش الأضعاف بس فلوس طب ما أنت ممكن ما تطلعش العشور وتصرف كل الفلوس على الأدوية كان ممكن ما تطلعش الفلوس وتلاقي حياتك كلها مشاكل وهموم مش مستطعم اللقمة حتى لكن الأضعاف دي أضعاف خير في ولادك خير في صحتك خير في علاقاتك خير في شغلك أضعافا كثيرة لازم يبقى ده إيماننا إن كل اللي بيسيب حاجة بياخد أكتر من الضعف أكتر من الضعف أضعافا يعني تضرب في اتنين اتنين في أربعة أربعة في تمانية تمانية في ستاشر يعني فاهمين متوالية كده تبص تلاقي إنه في ال business الكلام ده يعني مغري جدا طب ما هو ده business اهو بس اللي عنده ايمان يمشي وراه ومش بس كده التعويضات الارضيه الحلوه دي لانه هياخد اضعاف يعني هيتجوز كذا واحده لا يعني هيبقى عنده هدوء نفسي واستقرار وسعاده اكتر لو كان قاعد في بيته مع مراته وسط عياله مرتاح يعني هياخد الحاجات اللي كان ممكن ياخدها مضاعفه كذلك الأولاد بدل ما يبقى زي مثلا راهب ممكن يكون باع الزواج والأبوة وقال لا مش مهم اتجوز مش مهم ابقى أب بعد كده يبقى أسقف أو راهب كبير تلاقوا كل الناس ولاده وشبعان بيهم وبيحبوهم وبيحبوه قوي وكل الناس ولاده بدل ما يكون عنده ولد ولا اتنين عنده آلاف يمكن دي أضعاف اهي وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية يعني الحكاية مش بس كده ده ده الحق المستعجل يعني عشان بس ما حدش يشك ان ربنا بيدي على طول لكن كمان الاهم بقى انك لما بتدي بايمان وبتنسى شوية وتنشغل بوصية ربنا وتترك لان بطرس هنا قال له الراجل ده ماشي مرضاش يسيب حاجة بس احنا سيبنا قال له وانا واخد بالي واخد بالي كويس قوي وكله بحسابه شوفوا بطرس الصياد النهارده مين في العالم ما يسمعش عن Saint Peter يعني لكن بطرس الجاهل الأمي الصياد ده كان مين ممكن يدرى بيه لو ما كانش ساب مركبته كان هيعيش ويموت صياد نكرة ملوش قيمة في التاريخ خالص النهاردة فاتيكان كلها على اسم Saint Peter وكنايس ضخمة في العالم على اسم هذا الصياد الجاهل اللي ترك الشبكة والمركب يعني واحد تاني غني بس عرف بقى يسيب الإصحاح اللي بعده على طول يقول صح 19 ثم دخل واجتاز في أريح وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا الأولاني كان بني آدم متدين خلي بالكم من المفارقة الغريبة دي الأولاني كان رئيس ديني وحافظ الوصايا ومذاكر كويس ومشغول بسؤال أعمل إيه عشان أروح السماء يعني واصل لمستوى روحي كويس وغني التاني غني بس على البلاطة يعني مفيش خالص أي نوع من التدين بأي شكل ده رئيس للعشرين أسوأ فئات المجتمع العشرين دول كانوا إيه كانوا بيشتغلوا لحساب الرومان يلموا الجزية من الناس فكانت الناس بتكرههم جدا وكانوا ياخدوا أضعاف الجزية ويقسموا يدوا الرومان فلوس ويخلوا هما بقية الفلوس عندهم فكانوا يبقوا أغنياء قوي ومرتشين وغشاشين وظالمين وكذابين وكل أنواع الموبقات فيهم ده بقى مش عشار عادي زي متى متى كان عشار ده رئيس للعشارين يعني رئيس عصابة يعني يعني قمة المتفوق في الخطية يعني رقم قياسي في الكذب والرشوة والظلم وكده وطلب أن يرى يسوع احنا مسمين المؤتمر نريد أن نرى يسوع هو كمان طلب أن يرى يسوع هو سمع بيه ودايما الواحد يسأل ايه اللي خلى واحد زي زكا يفكر في يسوع حب استطلاع ولا قرفان من عيشته ولا غيران من المسيح اللي كل الناس تحبه وزكا ده أكيد محدش بيحبه مش عارف طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة يعني ماشي راح في السكة اللي المسيح هيمشي فيها لا الدنيا زحمة جدا زي نظام المفلوج بالظبط كان ممكن يتراجع زي قصة امبارح يلاقي البيت زحمة خالص يقول خليها يوم تاني لكن واضح ان هذا الالحاح اللي جواه عاوز يشوف المسيح كان في الحاح طلب ان يرى يسوع مصر فبذكائه الفطري خد فهم ان المسيح هيمشي في السكة دي فراح جري خلي بالكوا جري جري ده راجل كبير ها زي العيال كده وطلع لقدام قوي واختار شجرة يعرف يتسلقها جميزة وقعد في الجميزة فوق الشجرة عشان لما يسوع يعدي من تحتيه يشوف فركض متقدما يعني سبق الموكب كله طلع لقدام وصعد إلى جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك طبعا آخر طموحات زكا هو لا يقدر يتكلم مع المسيح ولا يسأله ولا يحكي معاه لأن ده موكب والمسيح مش فضيله وهو يحرج أنه يتكلم معاه لأن هو راجل شرير بطال لا يعرف يتكلم في الدين ولا له في الكلام ده هو يمكن مشتاق يشوف المسيح اللي كل الناس بتتكلم عنه ده ومش بعيد كمان يكون اللي أثره سمعة المسيح أنه إيه محب العشارين والخطأ أن التهمة اللي بتتقال على المسيح في كل وقت تناسبه قوي الشتيمة اللي بيتشتم بيها المسيح من المتدينين أنه بتاع العشارين والزنا فطبعا هو كرئيس العشارين عاوز يشوف مين ده المعلم اللي بيقولوا عليه ما بيغلطش أبدا وفي نفس الوقت بيحب الأشكال بتاعتي بالنسبة له دي لغز محير واحد حلو نقي ما فيهوش غلط وبيحبني أنا أو بيحب اللي زي زي فلما جاء يسوع إلى المكان طبعا المسيح ماشي والموكب ماشي يمكن ألفات مؤلفة وقف تحت الجميزة وقف طبعا هو وقف من هنا وزك قلبه وقع لأنه إيه اللي وقفه هو كان عاوز يهدي وخلاص اتفرج عليه من فوق وخلاص لكن كونه وقف دي قلبه دق أكيد لأنه حاسس إنه هو حاسس بيا ولا إيه عارف ولا إيه ونظر إلى فوق طبعا بص لفوق كل الدنيا بصت لفوق فبقت الفضيحة فضيحة بجلاجل لأنه هو يمكن مستخبي في جميزة وده راجل كبير وله مركز في المجتمع صحيح مكروه لكن كراجل غني يعني تخيل واحد ببدلة يعني اليومين دول ويعمل عمايل زي كده مش ماشية أبدا فرآه وقال له يا ذكة نداب اسمه كمان طبعا دي أكيد فرقت جدا مع ذكة أنه معروف كونه نداب اسمه معناه قال له كل اللي دار جواه كان عارف كل اشتياقاتك أنا حاسسها أنا عارفك وفهمك وبلعك يعني وشريك كمان لأنه لما يقول له باسمه اسم الواحد فينا محبوب عنده يقولوها في كده في العلم النفس أن كل واحد فينا يحب اسمه والاسم يمثله فلما حد يناديك باسمك بتدي لك إحساس بالأمان والارتياح والحماس يا ذك أسرع وانزل انزل بسرعة بسرعة دي كمان معناها أن المسيح كمان متحمس مش هو بس اللي متحمس لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك وينبغي يعني كأنه مخطط طب احنا ما اتفقناش ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك النهاردة لازم أقعد عندك لازم ينبغي طب يا رب الناس دي كلها نوديها فين ده يقولوا المسيح كان رايح على أورشليم دي كانت آخر مراحل دخول أورشليم ليلة حد الزعف الكلام ده فكده هيعطل الموكب كله دي ألفات وجاهزة تدخل أورشليم بزفة بقى و... هنوقف ده كله عشان تدخل تقعد عند الراجل الحرامي ده مش مفهومة أبدا يعني عند الناس ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك فأسرع ونزل وقبله فرحا طبعا ذاك كان خايف لأنه حاسس أن المسيح اختاره هو دونا عن كل الناس يدخل بيت برضو الناس الشرقيين دخلت البيت عندهم ليها وقعة لغاية دلوقتي كده تحس أنه الناس تحب يقول لك إيه دخل بيتنا يعني حاجة ليها كرامة كده فطبعا كل واحد من الألفات دي يتمنى المسيح يدخل بيته فكونه اختار زكا بنفسه وقال له أنا اللي هدخل بيتك كرامة كبيرة قوي وبعدين ده ما قالهاش في الدرة ده بيقولها بإعلان قدام كل الناس دي فكأنه بيرفعه ويكرمه قدام كل الناس اللي بتكرهه قدام كل الناس اللي شايفينه حرامي فلما رأى الجميع ذلك تذمروا يبقى هو فرحان جدا والناس بره متذمرة جدا ومتغاظة قائلين دخل ليبيت عند رجل خاطئ فاكرين قلت لكم ان خاطئ دي كلمة وحشة شتيمة يعني راجل خاطئ دي يعني دي شتيمة فوقف زك طبعا زك سامع شتيمة المسيح بودانه ان المسيح بيتهزأ بسببه لان الناس بقت تتريق عليه عشان دخل يبيت عند راجل من اياهم فطبعا اهانة للمسيح واهانة لزك زكا بقى ما استحملش مش طلع بقى يتخانق مع الناس لا هي الغلطة مش غلطة الناس هي الغلطة غلطته هو اللي وصل الناس لكده فلما حس ان المسيح بيحبه باهتمام شديد قوي ومهتم بيه كده وبيبص له بحب وباحترام ومش بيعريه قدام الناس ومش بيواجهه بأخطائه وما شاورش في ولا كلمة عن ماضيه البشع وقف زكا بمنتهى الحماس يقول ايه ها أنا رب أعطي نصف أموالي للفقراء شوفوا الأولاني اللي لسه كان الشاب الغني بيقول له روح بيع لا ما قدرش مضى حزينا ذاك المسيح ما قالوش روح بيع ده وقف من نفسه وقال له يا رب دي في الدقيقة دي نص ال نص الخزنة كلها طب ليه مش كل زكة لا أصل أنا مديون مديون إزاي ده أنت راجل مخلص على كل الناس لا النص ده للغلابة والنص الثاني إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف عاوز أصلح ده من لوحده كده لوحده خالص حاسس إنه هو اللي عاوز يصلح كل اللي ظلمتهم هعوضهم أربع أضعاف أنا يتهيألي اللي قاله ده يخليه مش بس يفلس ده يبقى تحت الصفر لأنه هي هيستدين عشان يكمل الوشاية اللي كان بيعملها دي لأنه قال كلام أكبر من حجمه لكن هنا حماس التوبة واندفاع التوبة يخلي الفلوس رخصت جدا الراجل اللي كان عايش ما يفكرش غير في القرش رخص جدا في لحظة لما المسيح بقى قصاده ده لقاء مهم هل احنا نقدر نقرب من ربنا تقوم الدنيا كلها تصغر في نظرنا بشهواتها بفلوسها فيبقى الواحد عاوز يبيع مش فارق معاه عاوز يصلح حياته بأي طريقة يمكن ذاك حس في الوقت ده بفرح عمره ما حسه قبل كده بارتياح عمره ما داقه بقيمة لنفسه عمر ما الفلوس اديتها له فساعتها كان طبيعي يختار المسيح وينسى الفلوس فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت احنا بنعتبر ان ذاك اعترف اعتراف علني قدام كل الناس انه واشي لأنه قال له قد, قد وشيت بأحد اعترف اعتراف علني قدام كل الناس إن حياته بطالة بس هو عاوز يغيرها وده اللي كانوا بيبتدت بيه الكنيسة زمان كان يقف الشخص يعلن عن إن توبته عن خطاياه وإنه هيبتدي بداية جديدة النهاردة احنا مع سر الاعتراف اللي على الجنب ده برضو الناس بتزوغ مش عاوزة فضايح لكن هنا فضيحة قدام كل الناس مش مهم المهم ان انا ابتدي حصل خلاصا لهذا البيت إذ هو أيضا ابن إبراهيم لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك الغريب أن المتدين الشاب الغني ما قبلش تعليم المسيح وذك الغني الخاطئ البعيد جدا قبل تعليم المسيح من غير ما يسمع فهمتوا أنا أقصد إيه يعني المسيح قال للشاب الغني مطلوب تعمل إيه ما قدرش المسيح ما قالش لزكا مطلوب ايه لكن زكا عمل كل المطلوب مع انه اساسا ما عندوش دين من الاصل ما عندوش اي اساس شوفوا التوبة حلوة ازاي لما الواحد يرجع يتوب لربنا بحماس هو لوحده بيكتشف الصح هو ضميره بيحركه للصح مش محتاج حتى يرجع يتقال له المفروض تعمل كيت وكيت هو نفسه بيبقى عارف ويختم المسيح بكلمة جميلة اليوم حصل خلاص لهذا البيت إذ هو أيضا ابن إبراهيم الناس دي كانت بتشتم زكا معتبرينه أنه ما يستاهلش يبقى ابن إبراهيم ما هم كانوا دايما يفتخروا يقولوا احنا أولاد إبراهيم لكن ده خاطي كلمة خاطي دي شتيمة فالخاطي ده في حتة وأولاد إبراهيم في حتة قال لهم لا ولا حاجة زكا برضه ابن إبراهيم طبعا ابن إبراهيم إبراهيم يعني يا رب لا إذا كنتم كيهود بتفتخروا أن إبراهيم أبوكم إيه رأيكم بقى أن ذاك أشطر منكم وينتسب لأبونا إبراهيم أكثر منكم بحكم الإيمان لأن ذاك كان عنده إيمان بالمسيح أو اتعلق بالمسيح بحب وآمن أن المسيح هيعوضه عن كل اللي بيعمله ولهذا حسب ابنا لإبراهيم أكثر من كل اليهود اللي مش راضيين يسيبوا حاجة عشان كده قال لهم لو كنتم ولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم لكن أنتم ولاد إبليس وعلى فكرة يعني من غير ما نشتم اليهود هو ده رأينا في اليهود إن هم ولاد إبليس وأعمال إبليس بيعملوها لغاية النهاردة لا لأنه ده رأي المسيح فيهم لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك النهاية الجميلة دي أنه المسيح له المجد كابن للبشر جه مخصوص عشان الناس دي فلما الواحد فينا يحس انه وحش قوي انه بعيد قوي انه اقل من كل الناس روحيا بدل ما يفتكر ان المسيح مش هيبص له لازم يعرف ان هو بالذات المسيح هيبص له يعني كل ما الواحد فينا يحس انه اوحش من كل الناس كل ما يتأكد ان دلوقتي بالذات نظر المسيح هيبقى عليه هو بالذات هو ده ذكى اللي هيناديه باسمه طول ما هو حاسس انه اقل من الكل وحالته اسوأ من الكل يبقى هي دي الامرجنسي اللي هيتحرك ليها المسيح دلوقتي ده قبل اي حد فهو جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك كلمة مشجعة جدا مش بس ربنا بيخلص اللي ماشيين في طريق الهلاك الخاطي اللي ماشي غلط ده لو افترضت انه هلك خالص برضه المسيح جاي ينقذه طب ده هلك يا رب في حد هلك هتنقذه وماله حتى لو هلك نلحقه برضه ننقذه بأي طريقة برضه ساعات واحد يقول فلان ده ابن الهلاك للهلاك يدعى ايه يا عم بس حكمت عليه كده ليه قال ده ما منوش فايدة انت تقول ما منوش فايدة طب ما الناس كلها كانت بتقول على زكا ما فيش فايدة لكن طلع زكا اللي ما فيهوش فايدة ده هيبقى أسقف بعد كده في تاريخ الكنيسة زكا ده بقى أسقف وشاول الطرسوسي المجدف المضطهد للكنيسة بقى بولس الرسول ومملكتك ليست من هذا العالم واحد من الآباء القديسين الأوائل ربط زكا بشخصية اللص اليمين ربطة غريبة شوية قال زكا كان آخر واحد يدخل موكب المسيح اللي داخل أورشليم زكا دخل في الموكب لأنه اتعلق بالمسيح ودخل مع المسيح في الهيصة بتاعت أورشليم واللص اليمين آخر و... أول واحد يدخل على السماء مع المسيح وهنا لقاء من نوع خاص جدا ليه لأن المسيح هنا على الصليب بيتوجع فمش فاضي يكلم حد أو مفهوش حيل حتى يفتح بقه ويقول أي حاجة فيقول في عدد 39 لوقا 23 39 كان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا واحد من الاثنين الحرامية اللي حوالين المسيح كانوا بيجدفوا عليه بيجدفوا عليه يعني بيتريقوا عليه أو بيشتموه أو بيهزقوه زي ما كل اللي حوالين الصليب بيعملوا وقال إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا هو بيقولها على سبيل السخرية على فكرة محدش فيكم يفتكر ان اللص الشمال ده عنده ايمان فبيقول له لو انت المسيح ما تخلصنا لا هو ما عندوش ايمان هو شايف اليافطة ان ده المسيح في عرف اليهود هذا هو ملك اليهود فبيقول له ما هو انت لو مسيح كنت نزلتنا من عش خشب كنت عملت حاجة يعني بيقولها على سبيل الاستهزاء والتجديف والإهانة فأجاب الآخر وانتهره اللص الثاني خلي بالكم الاثنين حوالين المسيح واحد بيهزق المسيح له المجد وبيقول كلام جارح الثاني رد عليه فأجاب الآخر وانتهره انتهره يعني قال له اسكت يعني أكثر من اسكت شوية يعني إيه اللي أنت بتقوله ده أولا أنت تخاف الله يعني هو أنت ما بتخافش ربنا أبداً خلي بالكم عشان ساعات في ناس تقول اللص اليمين ده خدها كده على الماشي كده ما عملش ولا حاجة لا اللص اليمين عمل بس على قد ما يقدر هو اصله كان متعلق ما فيش في ايديه حاجة تتعمل غير شوية الكلام اللي هيقوله بس الكلام اللي قاله ده محدش فينا يقدر يقوله فاللص اليمين ده قديس بالرغم من كل سيرته السيئة اللي قبل كده زي ذاك اولا في الوقت اللي كل الناس بتستهزأ بالمسيح وبتجدف عليه وبتستهين بيه هو الوحيد اللي دافع عنه حتى تلاميذه ما دافعوش عنه حتى يوحنا الإنجيل الوحيد اللي حضر الصليب ما فتحش بقه الوحيد اللي شهد للمسيح وقت صليبه ودافع عنه كان الحرام اللي جنبه طب جاب الإيمان منين طب طب ازاي مع كل الموجة دي من الاستهزاء بالمسيح هو يقول كده فبيقول له هو انت ما بتخافش ربنا ابدا وانت بتموت يا اخي يعني وانت تحت هذا الحكم بعينه ده اللص اليمين بيكمل اللي مش احنا اعتبرناه يمين على فكرة في ناس تقول لنا انتوا جبتوا اليمين منين هي فعلا مش موجودة كلمة اليمين لكن لان المسيح قال لنا تعالوا عن يميني وروحوا عن شمالي الوحشين فبقينا بنقول اللص اليمين هو ايه من اصحاب اليمين يعني واخدين بالكم لكن ايا كان موقعه آه إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه يعني يعني خاف ربنا بقى في آخر لحظة من عمرك إذا اللص اليمين هيدافع عن المسيح وبيعلم اللص الشمال درس ده واحد بيخدم وهو بياخد النفس بصعوبة يوبخ اللص الشمال وبيعلمه الصح ده كمان بيعترف بخطيئته أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا قال له إحنا اللي فيه ده حقنا احنا بننال استحقاق ما فعلنا احنا هنا بنمصلوبين لانه ده عدل خلي بالكم الكلمة دي مش سهلة قوي عمر ما واحد اتحكم عليه بحكم وقال لك ده حقي مش كده كل اللي بيتحكم عليه بأي حكم يقول لك أنا مظلوم مظلوم كان أو غير مظلوم لكن ده راجل حقاني لدرجة غريبة جدا إنه هو بيموت على الصليب اللص بعدها بيمكن بأقل من ساعة مات كسروا رجليه عشان يتخنق ويموت لانه ما كانش يقدر ياخد نفسه بعد ما ركبه اتكسرت فبيفطس زي الشنق بالظبط عمليه قاسيه جدا وهو متعذب وبيموت بيعترف انه مستحق في الجزاء طب ما دي فضيله كبيره قوي ان واحد ده واحد بيتوب اهو بيعترف بعدل ننال استحقاق ما فعلنا يبقى واحد بيدافع عن المسيح اتنين بيعلم اللص التاني الحق وبيقول له توب يا أخي افتكر ربنا خاف ربنا بيوعظه ثلاثة بيعترف بخطيته واستحقاقه للعقاب والجزاء مش, مش كده بس أربعة أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله طب عرفت منين بقى عرفت منين ده لغز بصراحة اللص اليمين عمره ما كان تلميذ للمسيح لكن هو كان شايف ان اليهود دول مكارين وخبثة وكونهم صلبوه أكيد صلبينه حسد وده اللي قاله الكتاب أسلموه حسدا وكونوا قالوا عليه ملك اليهود يبقى هو ده الملك الحقيقي وهم اللي مش قابلينه كل ده فهمه هو على الصليب ومش بعيد كان سامع عنه طول الفترة اللي فاتت ان ده الراجل اللي محبوب من كل الخطاة اللي زيه ممكن يكون سمع عن معجزاته عن محبته للمرأة الخاطية للمفلوج لزكل ممكن ده كله يكون واصل له فهو شاهد للمسيح في أصعب لحظة بيشهد للمسيح وبيقول له المسيح بريء في الوقت اللي الرومان واليهود قاعدين بيتريقوا على المسيح وبيقولوا اهو اتصلب جزاء ليه هو مش بس بيقول أنا خاطي ومخطئ واستحق الموت بيقول والمسيح بريء ما يستاهلش اللي هو فيه ده اعتراف ولا واحد قدر يقوله ولا من تلاميذ المسيح قدروا يعترفوا ان المسيح بريء في اللحظة دي ويدافعوا عنه لم يفعل شيئا ليس في محله خامس نقطة بقى عند الرجل العظيم ده ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك هنا مش بس دافع عن المسيح وشهد له واعترف بخطيته ووبخ اللص الشمال وقال له خاف ربنا يا أخي كمان صرخ طالب الرحمة وقال له اذكرني يا رب ويا رب دي فيها إيمان إن أنت مش شخص عادي مش ممكن واحد يكون بريء كل البراءة دي ويتبهدل كل البهدلة دي وتبقى شخص عادي مش ممكن تبقى ملك حقيقي وتسيب نفسك تملك على خشبة أنت أكيد مش شخص عادي أنت أكيد إله مش إنسان اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك كونه قال كمان جئت في ملكوتك ده يبقى آمن مش بس بالمسيح كإله ده آمن أنه وهو بيموت في ملكوت آخر هنروح هتروح فين يا عم ما خلاص فاضل لك دقايق ده هنا اللص اليمين إيمانه قوي جدا لدرجة أنه شاف الملكوت شاف الحياة الأخرى تأكد أن مش دي نهاية القصة أن القصة هتبتدي بعد دقايق في ملكوت آخر والملكوت ده بقى المسيح اللي جنبه هو الملك بتاعه شوفوا الراجل ده وصل لغاية فين ده يمكن التلاميذ ما وصلوش للإيمان ده قال له اذكرني يا ربي متى جئت في ملكوتك لو جيت ملكوتك افتكرني انت ملك حقيقي وليك ملك حقيقي وملكك مش من الدنيا دي قد يكون اللص ده سمع الحوار اللي دار بين المسيح ليلتها وبين بيلاطس وهو بيتحاكم فقال له انت ملك قال له ايوه انا ملك لكن مملكتي ليست من هذا العالم ساعتها اللص صدق المسيح هوعدك بالملكوت بس قدام شوية لما اجي على السحاب تاخد جسد ممجد ونزفك معانا في الملكوت هو مش فاهم بقى تفاصيل اللي بيسموها الاسخاتولوجي علم الاخرويات كويس قوي انه جاب حكايه الملكوت قال له تمام بس احنا هنسميه دلوقتي الفردوس لان اللي احنا هناخده معانا دلوقتي روحك بس نسيب جسدك على الارض ملوش لازم ناخد روحك واليوم تكون معي في الفردوس وكانه ان كان زكا دخل على الزفه على الاخر خالص كمان اللص اليمين تقدم طابور اللي داخلين على الفردوس و وبقت أول العهد الجديد أول ناس بيدخلوا من العهد الجديد أولهم واحد حرامي يعني أول زفة المسيح رئيس للعشارين وأول واحد داخل الفردوس كبير اللصوص ودي مريحة مش لأننا يعني لازم نبقى زيهم في خطيتهم لأن تدي رجاء لكل واحد فينا إن كان أول واحد داخل في زفة يوم حد الزعف هو زكى رئيس العشارين وأول واحد هيبقى داخل الفردوس لزق في المسيح اللص اليمين وهو لص وهيفضل طول إلى الأبد اسمه اللص مع أنه بقى راجل قديس يبقى احنا يمكن ندخل يعني مش مستحيل ندخل وسط ده كله لأنه مهما كان حالنا لنا رجاء في المسيح الذي له كل مجد وكرامة الأبد